السلام الله عليكم ورحمته وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله تحية وسلاما ولقاء متجدد مع ذي القرنين في الحلقة الرابعة من قصته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته وذكره أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه كنا قد توقفنا في حلقة السبت الماضي مع ذي القرنين عند حاجة غاية في الأهمية يا جماعة الخير وهي مسألة تمكين الله جل وعلا لدولة ما لرجل ما لأمة ما في الأرض كان في حد اتصل بي وقال لي ان انت قلت كيف يمكن الله جل وعلا لكافر لظالم قلت له طب انت مستغرب ليه يعني ما هو الله يمكن الآن لأمريكا وهي أظلم دولة على وجه الأرض فلماذا تستغرب دولة جائرة ظالمة تكيل بمكيالين ليس لها إلا مصلحتها تكره الإسلام جدا وده واقع يراه الناس منذ 11 سبتمبر لما خلعت وجهها القبيح للدنيا فمكن الله لها لماذا؟ لأن احنا قلنا التمكين بنرجع نفكر تاني عشان هنستكمل الكلام له شقين في شق إلهي دور إلهي توفيق إلهي وفي شق بشري دور بشري التوفيق الإلهي حينما تعلو دولة أو تسقط دولة أو يطلع واحد أو يمكن حاكم أو يتشال حاكم ده كله بيبقى بتوفيق الله جل وعلا وطبقا لقواعد الأرض اللي ماشية اللي بتطبق في دنيا الناس إن كان الناس يطبقون في واقع دنياهم كلام الله جل وعلا يمكن عليهم أو يمكن لهم رجل صالح كما مكن لذي القرنين فإذا انحرف الناس عن منهج الله تبارك وتعالى واحتكموا إلى أهوائهم وشهواتهم وعاشوا أي حياة عايز ياكل ويشرب وينام ويتفرج على المسلسلات والأفلام ويتفسح ويتبسط وملوش دعوة بأي حاجة في الدنيا بتحصل حواليه فكيفما تكونون يولى عليكم في هذه الحالة النهاردة هذه القاعدة لابد أن يفهمها الناس قاعدة إيمانية ما فيش واحد بيطلع ولا واحد بينزل في رئيس لدولة كان اسمها موريتانيا راح مشواره ورجع ما لقاش البلد قالوا له خليك مكانك مكن له في وقت ولم يمكن له في وقت وقس على هذا في كل الدنيا وربنا جل وعلا لما يمكن الآن لليهود هل لأن اليهود أحباء الله أبناء الله كما يدعون هل لأنهم لهم كرامة على الله جل وعلا أبدا يمكن الله لليهود الآن لضعف المسلمين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله في آية كده إلا بحبل من الله وحبل من الناس واقع الناس المؤلم اللي منحرف عن منهج ربنا والله جل وعلا أعطى لليهود الأسباب بس الجزء البشري هو المهم اللي عندي بقى بعد توفيق الله أنهم أخذوا بهذه الأسباب يعني أمريكا دي خدت بالأسباب تفوقت في كل شيء كل شيء تتخيله دولة بتنفق مالها بشكل استراتيجي صح عارفة يعني ايه تحط فلوسها في سلاح وعارفة يعني تحط ايه فلوسها في قمر صناعي يتجسس على مكالمات المسلمين كل يوم عارفة بتتصرف ازاي إنما احنا دولة أو الدول العربية عموما إلا من رحم الله جل وعلا ضياع مستوى تعليمه منحدر مستوى سياسي مفيش شوارع كلها زبالة وكله قرف إنما يقول لك عايزين نصرف على الفن ننهض بصناعة السينما أدي فكر وادي فكر فدي ناس بتشتغل بتاخد بالأسباب فلما خدوا بالأسباب مكن الله جل وعلا لهم في الأرض بقت لهم الريادة روحوا أي مكان أنا أمريكي لدرجة أنه يعني ممكن يكون واحد بقى مصري فاكرين مصطفى كامل لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا قال لي لا أنا لو لو أكن مصريا لوددت أن أكون أمريكيا لأنه عارف أنه الحيوان الأمريكي له ثقل ووزن لو واحد أمريكي جاي في بلد مسلمة وكلبه مات في حادثة ممكن يقلبوا الدنيا إنما نحن كل سنة وإحنا طيبين فمهم جدا أنه النهاردة لما ننظر إلى ذي القرنين يا جماعة الخير نشوف عمل إيه بالأسباب الله سبحانه وتعالى لخص لنا مظاهر التمكين لذي القرنين فين؟ قال وآتيناه من كل شيء سببا السبب اللي هو الحبل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة على النبي في سورة الحج فليمدد بسبب إلى السماء حبل السماء ليها السقف ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ فذو القرنين الله أعطى له الأسباب أسباب ممكن تكون علمية أسباب تكون صناعية أسباب تجارية أسباب بدنية أسباب اقتصادية إنما في النهاية يا ذا القرنين ماذا فعلت في الأسباب ما نمش ما نمش إحنا ما شاء الله أحسن ناس نتغنى بالماضي وريت بنتغنى بماضي كويس إحنا أحفاد الفراعنة إحنا اللي مش عارف بنينا لإيه ده الكلام الحلو اللي إحنا شغالين فيه بقالنا طول عمرنا يعني متأخرين إلى هذا ال... إنما دول ناس خدت الأسباب واشتغلت أمة لسه عمرها 300 سنة تفوقت على الأمم كلها تكنولوجيا وتقنيا ومعلوم واقتصاديا وكل حاجة تتخيلها يعني فالنهاردة ذو القرنين ما نمشي يا جماعة إنما القرآن قال إيه فأتبع سببا أخذ بالأسباب ابن عباس فسر السبب على إنه العلم مثلا نشوف عبد الرحمن بن زيد قال هو تعليم الألسن عرف يتكلم لغات الناس اللي راح لها أنا ما يهمنيش هي إيه الأسباب ما بدورش عليها الأسباب المتاحة اللي قدامي اللي قدامي أقدر أتحرك بيها الله جل وعلا لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ما استطعتم من قوة لو أنا رحت ضربت عدو لله جل وعلا في معركة بحجر وأنا في إيدي إن أنا أضربه برصاص يبقى أنا آثم لازم أضربه برصاص يعني إيه الكلام اللي بقوله ده يعني لابد أن تكون هناك حركة استطاعة في أعلى صورها ما تبقاش عايش دايما بمبدأ ليه تدفع أكتر لما ممكن تدفع أقل في حياتك مع الله جل وعلا قادر تعمل سلاح ما تضربش بطوب قادر تعمل دبابة ما تضربش ببندقية تحرك خذ بأعلى الأسباب التي وفرها الله سبحانه وتعالى لك لتخوض معركة هذه الدنيا من أجل إعلاء لا إله إلا الله وأن تبسط دعوة الله في الأرض فإحنا النهاردة لما نشوف ذي القرنين عمل كده الله جل وعلا قال وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا عايز عايز تخلف اتجوز عايز تاكل مام ازرع ازرع مش نقعد طول عمرنا عمالين نستجدي كل الدنيا من أجل لقمة العيش اللي هناكلها اتحرك عندك مساحات مزروعة ربنا يديك أرض مش دي سبب لا يروح يتفق مع موظف يديله رشوة ويجرفوا الأرض ويحولها من زراعية إلى أرض مباني شكرا لدرجة أنه زمان الفلاحين والعيش انتهى الفلاح فلاح عارفينه الفارمر ده بتاع الإنجليزي بتاع زمان ده بقى بيقف في الطابور زينا بتاع العيش وبينزل يشتري رغيفه بربع جنيه وبتاع لا بقى بتاو ولا متاو ولا عيش ولا مرحرح ولا فرن ولا خبز ولا حاجة من دي خالص الناس عايزة تعيش أسهل حياة زي ما قلت لكم لسه أصحى الصبح وأزرع أرض وأعمل ومبيدات وسرطانة وشغل كلام من ده فالنهاردة عايز تاكل ازرع قمح عايز تخلف اتجوز آآ آآ عايز آآ عسل رب نحل إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة يا جماعة كل حاجة لازم يبقى فيه حركة وفي الحركة بركة ودي كانت قصة ذي القرنين إنه تحرك المياه التي, تتح... التي لا تتحرك الراكدة تتعفن وتأسن وطعمها يتغير لازم يبقى في حركة فده اللي عمله ذو القرنين فأتبع سببا طيب استفاد ذو القرنين مما منحه الله سبحانه وتعالى من المظاهر والوسائل وعمل علاقة بقى بين الوسائل والنتائج والمقدمات والغايات ربطوا الأمور ببعض لأن احنا متفقين علشان تحصل على نتائج لازم يكون لك مقدمات ودي قضية مهمة جدا فذو القرنين عمل كده يا جماعة الخير آه القرآن أطنب أطنب يعني إيه اتكلم كتير عن ذي القرنين تفتكروا يعني لما نشوف مثلا القرآن بيذكر بعض الأنبياء واذكر في الكتاب ها زي مثلا إيه ذا الكفل واليسع سريع كده ما عرفناش حاجة عنهم غير الاسم في القرآن إنما القرآن وقف مع ذي القرنين في رحلته الطويلة ثلاث مرات كان ممكن ربنا قال في القرآن إيه وأتيناه من كل شيء سبب فأتبع السبب خلاص وخلصت الحدوته وعرفنا ان في واحد ذو القرنين ربنا اداله الاسباب واتبع الاسباب انما كون القرآن يطنب في هذه الرحلة يبقى ده معناه انه في شيء لابد ان يكون او في هدف من وراء ذكر رحلات ذي القرنين المتنوعة الثلاثة للشمال والشرق والغرب احنا محتاجين نعرفها محتاجين نعرف فيها ايه اولا هذه الرحلات انما تدل على ان الراجل بلغ قمة النضج الفكري والعملي مخ كويس وبيتحرك اولا فقهه للسنن الالهية ودي من اخطر القضايا اللي القرآن حب يوريها لنا مع ذي القرنين ان تفقه سنن الله في الارض سنن الله لا تحابي ما بتحابيش ما بتميز ما تقولش ده بيقول لا إله إلا الله وده بيقول عيسى ابن الله وده بيقول عزير ابن الله فتنصر اللي بيقول لا إله إلا الله على دول لا إن كان الذي يقول عيسى ابن الله يفقه سنن الله في الأرض بيتفوق على الذي يقول لا إله إلا الله ولا يفقه سنن الله في الأرض الواقع بيقول كده ده بيقول كده جدا الواقع وبالتالي أنا النهاردة عايزين ننط كده في حمام سباحة أنا ما بعرفش أعوم وأنا ملتحي أهو زي الفل واد أمريكي ولا إنجليزي ولا ولا نط معايا في المية قرد بأسباب الأ... دي أقدار بقى ما بنتكلمش عن موت وحياة وغرق لا بس بنتكلم إنه بالأخذ بالأسباب الظاهرة هو هيعدي وأنا هغرق مش هيجي بقى ملك من اللي ينزل من السماء يقول ده بيقول لا إله إلا الله شيلوه وحركوه خلوه يعرف يحرك كتفه كويس ويساب أبدا ما فيش كده ففقه ذو القرنين سنن الله تبارك وتعالى في الأرض التي لا تتبدل ولا تتغير كما قال ربنا فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أم عصية بتقول لا إله إلا الله فوق جدور رقابتها تقع كان عمر بن الخطاب بيبقى هذا المعنى وهو بيحذر القادة في الجيوش يقول لهم احنا بنقابل ناس هم في العتاد سوبر واحنا مش حاجة خالص معناش الأسلحة بتاعتهم لكن في النهاية نحن نطيع الله جل وعلا ونعد ما استطعنا وهم يعصون الله تبارك وتعالى إن عصينا الله معهم تساوينا في هذا الأمر فتفوقوا علينا بالعتاد والعدة هو ده الواقع اللي بنعيشه في حياتنا أيوة هو ده الواقع اللي بنعيشه في حياتنا نحن تساوينا مع الغرب في معصيتنا لله جل وعلا خرج علينا ناس عملاء موجودين بيننا اسمه محمد وأحمد وجمال و... ها بيطعنوا في القرآن والسنة والصحابة وضيعوا كل الثوابت ويريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وعايزين هذه الدولة يكون لها الريادة في الأرض دولة الفساد والفسق والانحراف والفجور دولة الكبريهات والعري والخمر والمشروعات الروحية اللي بيسموها فخلاص احنا تساوينا مع الغرب في ده فالغرب متفوق علينا في السلاح والعتاد هنكسب ازاي هنكسب ازاي فدي قضية في منتهى الخطورة ان تفقه سنن الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم احنا اتكلمنا في في سنن الله والقوانين اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في كتابه حتى يسير عليها الناس انحرف الناس عن هذه القوانين لم يفقهوا خلاص تخلفوا ورجعوا إلى الوراء نمرة اثنين في مرحلة ما يمكن للمسلم ها يقيم سنن الله هذه شوف ربك يقول ايه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور يبقى لما يمكن لك في الأرض لابد أن يرى أثر التمكين من الله لسبب ربنا اللي عمله لك ربنا أن تشكر الله فتقيم الصلاة ها وتؤتي الزكاة وتشتغل بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل ده بيحدث لأمة مسلمة؟ الوقت أبدا إنما فقه هذا بذو القرنين وعرفنا ده منين من رحلته يبقى كان لازم نعرف ان القرآن طول في الكلام عن ذي القرنين عشان اقدر من كل حتة اخد معلومة صغيرة اعرف الراجل ده كيف استفاد من تمكين الله تبارك وتعالى له نمرة ثلاثة ودي القضية اللي في منتهى الخطورة قضية اللياقة الإيمانية طول النفس عارفين طول النفس اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة 23 سنة لا كلل ولا ملل ولا تكاسل ولا تباطؤ ولا تراجع ولا استسلام مش حاجة خالص في هدف محدد عايزين نوصل له ها لحد ما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة واستطاع بيده الشريفتين صلى الله عليه وسلم أن يحطم أسنان قريش من حول الكعبة ويصدح بقول الله قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بعد 23 سنة يبقى ما كانتش ثورة عارمة وشوية حماس زي ما بيحصل كتير من الناس ذو القرنين الموضوع بالنسبة له الأسباب والسنن مش, مش, مش حاجة كده خلاص عمل رحلة وخلصت لا ده بلغ مغرب الشمس وراح مشرق الشمس وراح في الشمال في كل حتة اتحرك ولا حتى إذا بلغ بين السدين في كل مكان اتحرك يبقى ده معناه انه عنده طول نفس وثبات على الايمان يا جماعة الخير تعال اتفرج النهاردة على علينا احنا شخصيا علي اتفرج علينا احنا شخصيا كيف حال المسلمين قبل الفضائيات وكيف حال المسلمين بعد الفضائيات الإسلامية تعال اتفرج عليه كيف حالهم في المساجد قبل وبعد وكيف حالهم احنا عمالين نتكلم عن يقول لك في صحوة إسلامية أنا لا أشيع اليأس في قلوب الناس نعم في صحوة لكن احنا محتاجين الصحوة يكون مفهومها مختلف عن كده خالص محتاجين الصحوة ان انا الاقي محجبة مؤدبة والاقي ملتحي محترم والاقي ارتباط بين ال- ال- السلوك والعبادة قوي الاقي والاقي والاقي مش محتاج ان انا أف- يعني فجأة اسخن اقعد لي شهر انزل في المسجد اصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وماسك المصحف وبتاع بعد شهر خلاص انتهت الحياة على كده إنما ذو القرنين كان رجلا مستمرا في هذا الأمر شوف إيه كمان الراجل كلمة فأتبع سببا يبقى كل لما ربنا سبحانه وتعالى يعطي له سبب يحمل عقلية متجددة تفهم كيف تتعامل مع هذا السبب وده دي مرحلة مهمة يعني هو مش في كل رحلة من الرحلات ربنا بيديله الأسباب وإلا ما كانش داعي القرآن يكرر ما لو كان سبب واحد كانت خلصت إنما مرة يديله سبب يفهم لغة ناس ومرة يديله سبب قوة وبنيان وعلم ومرة يبقى التحرك في أسباب الله وانس إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى لك سببا تستطيع به أن تنصر دين الله في الأرض وأن تعلي كلمة لا إله إلا الله وأنك تخلك تخلي شأن المسلم والإسلام عالي استخدم السبب بسرعة ما تت- ما ت- ما تفرطش وما تضيعش وما تتكسلش هكذا كان يفعل ذو القرنين يتطور من مرحلة إلى أخرى بمنتهى الإبداع وجد تطور بالنسبة له بالخبرة ده النهاردة هل وضع المسلمين في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم زي وضعهم بعد 30 سنة من بداية بعثة النبي الوضع اختلف في خبرات تعاملوا مع ناس فانت محتاج تعرف ده برضه انه التمكين بيجي طبيعي بالتدريج ربنا مش هيمكن لك كده مرة واحدة الدنيا خلاص كده وانتهت لانه ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة ولما تقعد تقرأ في قصص التاريخ الإسلامي المحترمة الموثقة قصة التتار وقصة الصليبيين بنفسك هتشوف وهتسمع وهتتفرج عن صلاح الدين الأيوبي بعد سبعين سنة جم أحفاده طين الدنيا وتواطؤوا مع التتار ضد المسلمين يبقى الموضوع محتاج انه اللي بيجي على طول كده بيخلص لانه جه لقى ملك ولقى دنيا ولقى سهوله ما تعبش في حاجه وزي ما الاجانب بيقولوا easy come easy go اللي جاي بسهل بيروح بسرعه عشان كده تلاقي الاب ممكن لو لقى 2 جنيه مرميين في البيت في مكان مع ان هم في ميزان الدنيا الان الان صفر ما يعملوش حاجه لكن تلاقيه متاثر يا جماعه حرام عليكم النعمه مين اللي رامي الجنيه في الارض انما الابن مش هتفرق معاه رامي هنا جنيه وهنا نص جنيه وهنا ربع جنيه وهنا 3 جنيه ولا فرق معاه حاجه ليه ما شعرش بالذي شعر به الاب لما استطاع ان يتعب ويكد ويكدح من اجل هذا المال ايه كمان ذو القرنين في رحلاته عنده قناعة بالتحرك حول محورين مهمين قوي الفرد والجماعة أنا مش هشتغل لوحدي عشان الناس اللي قاعدة وصلت لمرحلة من الإحباط ودي هقولها لكم برضو حصلت في التاريخ الإسلامي أيام التتار عارفين عملوا إيه المسلمين ساعتها قال لك إمتى هينزل المهدي المنتظر وقعدوا مستنيين هذا زمان المهدي تعمل معايا قال بس يجي المهدي ده المهدي المنتظر لو نزل دلوقتي وكان في قدرة على اعتقاله هنعتقله يعني دي مني ليكوا كده وش الناس عايزة تشعر بإحساس فين المنقذ فين رامبو اللي هيطلع لنا كسر الدنيا وغير الأحوال ده مش هيحصل يبقى لا الفرد لوحده هيغير إلا بمساعدة الجماعة عشان كده الإسلام دايما عايزنا كده يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مقدرة الله تبارك وتعالى أن ينصره وحده لكن هتبقى سنن غريبة ممكن تتحقق مع نبي إنما ما تتحققش مع غير نبي عشان كده النبي دور وربنا أمره يقول له إب دور في الأرض علي ينضم إلى هذا الدين واختار الله جل وعلا أصحاب نبيه على عينه وبدأ بستة في بيعة عقبة ثم 12 ثم 72 وتحركوا تحركوا تحركوا من فرد يعرف تماما أن الدين لن ينتصر بهذه الفردية وحدها إلى 124 ألف صحابي في حجة الوداع وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجبل جبل عرفة يبقى كان ذو القرنين عنده قناعة بأهمية دور الفرد في المجتمع وأهمية المجموع ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه إمتى هيبلغ البنيان تمامه مال تتكلم وتحكي وتعيد وتزيد وتقول والناس ولا هنا ولا هنا واكتشفت انه التأثير في الناس ما تعرفش وصل لمرحلة سماها بعض علمائنا الحقيقة ودي أصابت جمع عريض من المسلمين حاجة اسمها تبلد الإحساس تبلد يعني ممكن تقعد تكلم واحد والله العظيم في محاضرة ساعة عن حرمة التدخين وأثار التدخين وبلاوي التدخين وبعد ما تخلص المحاضرة وانت قاعد معاه بيت كده قايم بيتكلم هتلاقيهم ماسك سيجارة انت طبيعي لا ده مش طبيعي ده مش طبيعي الناس وصلت إلى تبلد الإحساس فالمجتمع مش هيتغير بجماعة هشة ولا بفرد لوحده لازم ينضم الفرد للجماعة كوكتيل كده مركز بنستفيد ده من خبراته وده من قدراته هو ده الشغل اللي عمله ذو القرنين حتى لما راح للأمة اللي قعدت تقول له إيه آه قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون فهل نجعل لك خرج نديك فلوس بص اللغة الحلوة دي إحنا في يا أخي شوف وصلت المهانة ببعض الأمم لإيه الحقونا الدولة دي بتضربنا نديكوا فلوس وتضربوها ها زي ما كان بيقال كده سوف نقاتل حتى آخر جندي مصري دولة بتقاتل حتى آخر جندي مصري بيدافع عنها فسبحان الله العظيم حتى في ده انهزام نفسي موجود ثم ماذا كان عنده قناعة ذو القرنين في هذه الرحلة يا جماعة بمسألة ان الفرد لابد أن يكون له أثر في التغيير انت النهاردة الهزيمة وصلت كتير من الناس يقول لك انا هعمل ايه لوحدي وانت ابدأ انت عمرك ما هتكمل لوحدك بس ابدأ عشان حتى لو مت تعذر امام الله تبارك وتعالى انك بدأت ابدأ يا اخي بنفسك الاول ابدأ ببيتك الصغير اللي حواليك زوجتك واولادك ابدأ بدول انا ما قلتلكش خد بعضك وانطلق اشهر سيفك في الشارع وقول للناس لما قلتوش لا اله دخلتوا الجامعه هتبحكوا ما قلتش كده انما ابدأ ابدأ اتحرك مع ابنك اعمله مشروع بالنسبة لك قول انا هربيه لله الواد ده هعمله وقف انا متشكر لك مش عايزك تودي مصحف الجامع تكتب لي عليه وقف لله تعالى مصاحف كتير جدا في المساجد بخش بلاقيها ما بتتقريش وساعات بدخل مساجد بمسح بايدي التراب بيبقى الانتريه في البيت بيهتموا بيه اكتر من التراب اللي على المصحف في حاجه تاني فما توديش مصحف الجامع شاكرين لك جدا على هذا انما بنقول لك اعمل لابنك وقف لله يعني اعمل ابنك وقف لله شغله لله عرفه الله عرفه اسلام عرفوا صلاة من صغره عرفوا احترام عرفوا بر عرفوا طاعة اطلعوا على الدنيا وواقع الدنيا ما تقعدش تقول ده صغير صغير صغير لحد ما فجأة يكبر بين ايديك وتلاقيه كده هش مخوخ ما فيهوش حاجة فاضي فارغ حياته كلها محتاج منك كارت موبايل فقط هو ده اكثر ما يغنيه في هذه الحياة عشان يبعت منه مسج حب لواحدة صاحبته ولا لواحد صاحبه ولا ايا كان الشكل فدي حاجة مهمة ضئيل ثم ما ايضا في ذي القرنين لما مكن له في الأرض شعوره بآلام الرعية يا أخي الإنسان لما يمكن له في الأرض ولا يشعر بالناس أكبر كارثة في الدنيا أكبر كارثة وعقابه سوف يكون عند الله كبير لذلك لما تفتح سيرة عمر بن الخطاب تعرف يعني إيه شعور بالرعية إنك لما تبقى معقولة بقى رب بيت اقعد على اخش اجيب لي نص كيلو كباب من محل ها وافضل ارزع فيه لما بطني تبقى قد كده واروح وعيالي واهلي وما ياكلوش احنا مستنيينك ما في جيبوا اي حاجه اشتروا طعميه اشتروا فول معقوله ما ينفعش ما ينفعش لابد ان تشعر بالام الاخرين هو ده اللي هينجحك حتى يزداد تمكينك في الارض عمر بن الخطاب في موقفين يشعرك بهذا في عام الرماده مجاعه اشتدت على الناس كانت أشد بكثير من المجاعة اللي بيعيشها كثير من المسلمين الآن فصعد رضي الله عنه وأرضاه على المنبر وكان يخطب وبطنه كركبت من قلة الأكل عملت صوت عارف ليه بيقول لك ده بطني بتزيق فكان يخطب رضي الله عنه وأرضاه على المنبر فضرب على بطنه قال قرقري أو لا تقرقري فلن تذوق اللحم حتى يشبع منه أبناء المسلمين سلم لي على اي حد ممكن في الارض دلوقتي وقول له انت حاسس بالمعنى ده ولا لا حاسس يعني ممكن واحد يموت من العطش او يموت من الجوع او يموت في طابور أو يموت على عجلة طيارة أو يموت على حدود بلد من البرد وانت قاعد في مكانك معرفش لكن في النهاية بنقول الذي يمكن له لابد أنه بيحمل هذا المفهوم في راسه لما يعني قدروا يستأثروا بجمل كبير ذبحوه قال قال لهم اذبحوا جمل وزعوا على الناس لحمة فأتوا إلى عمر بن الخطاب بأطيب ما في هذا الجمل سنام الجزور والكبد بقى والشغل العالي طبعا اللي جايبه له فاهم ان عمر مصري ولا ليبي ولا يعني فاهم ان الدنيا هت- تبنى لك احسن حاجة طب بيسأل ايه ده قالوا له فسأل هل يأكل كل المسلمين من هذا مش كتر خيركم يا رجالة انا الكبير وشقيان وشاكل شايل مشاكل, مشاكل الامة و... مش كده خالص مش بيتنفس هوا نظيف والناس جالها كانسر في مناخيرها من من التلوث في الشوارع يبقى اهم حاجة ان احنا نجبي من الناس مال عشان حزام عربية ماشية في شارع بقالها 40 سنة يعني عمرها الافتراضي مش انتهى خلص من من من زمان كتير قوي يروح يلاقي عليه مخالفات 7000 جنيه وهي العربية كلها ب 2000 جنيه مثلا لا عمر بن الخطاب قال بئس الوالي انا ان طعمت طيبها وتركت للناس كراديسها او عظامها انا ما بقاش حاكم محترم لو كلت وشربت واستمتعت وسبت الناس تجوع وت- وتفتقر ومش لاقيه ده عمر اللي بيقول يبقى فهم يعني ايه التمكين في الارض فالمقومات دي في الثلاث رحلات كلمنا عنها القرآن يا جماعة علشان مش هتلاقي في مكان تاني حد اتكلم عن ذي القرنين مثل القرآن دي قضية غاية في الأهمية غاية في الخطورة عشان كده بقول وقلت لإخواننا من كام يوم في درس المحروم من حرم من قراءة سورة الكهف في كل جمعة بس يقراها كده بتركيز يعرف هو ب- ايه المطلوب منه وليه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن تقرأ هذه السورة في كل جمعة في كل ليلة جمعة أو كل يوم جمعة طيب اللي احنا قلنا عن, عن ذي القرنين ده كله هتلاقي في ناس في واقع الدنيا تتاح لهم الأسباب لكن لا يستغلون الأسباب ولا ينتهزون الفرص المناسبة ويضيع كل حاجة ويقول لك الزمن جاي بكرة إن شاء الله في وقت في أمل كل ما يعطي الله له أسباب لا يستغل الأسباب ولا يتبع الأسباب كما فعل ذو القرنين وكان في حكمة إن كلمة فأتبع سببا جت مرة في السوق كم مرة في قصة ذي القرنين ثلاث مرات في رحلاته الجهادية والحربية الثلاثة الله جل وعلا يقول فأت وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم فأتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما ثلاث مرات الراجل بيتحرك لأنه كان بيتحرك بثلاث قواعد ومحاور مهمين قوي معلش أنا بأطنب في هذا الكلام في قصة ذي القرنين لأنه كتير من الناس وهي بتقراها كده واحد اسمه ذو القرنين وخلاص ايه الموضوع يعني يا ده راجل كان جميل جدا خلصت القصة مش كده خالص القرآن ل- لم يقصد أن يفرد لها هذه الآيات أيا كان عددها يعني عشان إحنا نعدي عليها مرور الكرام إنما عشان نقف عندها دي الوقت فالثلاث دعائم اللي كان بيستند عليها ذو القرنين قوة المعرفة قوة المعرفة يعني إيه يا جماعة يعني عنده منطلق رباني في تحركاته يعني وأنا بتحرك في دنيا الناس مش الدنيا هي مقصدي مش الدنيا هي مقصدي الدنيا أنا باخد أسبابها وأدواتها بس عشان إيه لأن عيني على الآخرة عند ربنا عيني على الآخرة عند مين عند ربنا عشان كده كل فتوحات المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن بدأت دولة الإسلام تضعف والفتوحات قفلت مفيش فتوحات خلاص بقى ب- بالجهاد في سبيل الله كلها قامت على هذا على دعوة يخش أي مكان يقول لك الإسلام انتشر بالسيف كذاب والله ما انتشر بالسيف كذاب مغالط شبهات لا أساس لها من الصحة ولما تقعد مع الناس دي بتقدر تثبت هذا الكلام وانا عشان كده يمكن بالمناسبة بقى عشان تذكرت انه جاءت الي يعني اخت فاضلة تكلمت عن زوجها يشاهد قناة مرة رابعة مرة عشرة بنقول اسمها قناة الحياة واحد عمال يطعن في الاسلام بتقولي زوجي تأثر وهو قاعد فنقول لهم يا جماعة الخير اتقوا الله لا تسمعوا لهذه الترهات والأباطيل ده راجل مريض يعني لن يستطيع أن يجلس أمام مسلم محترم عالم يعرف دينه جيدا ويستطيع أن يحاوره ويجادله انما عمال يتنطط في القناة يخبط ويدور لك على كلمة في القرآن وانت ما عندكش اي مرجعية عشان كده بنقول هي دي خيبة المسلم انه عايش طول عمره مش فاهم حاجة طب طالما انت مش فاهم بتفتح قناة تتفرج عليها ليه ليه بتحط نفسك في طريق تهلكة وطريق انك انت ما تسأل علماء يا اخي اتصل بالتليفون بدل ما تقعد كل يوم تتصل بتليفون العالم زي ما بيحصل او الداعيه زي ما بيحصل معايا كل يوم كده 600 missed call و600 please call me شغل بيتنا اتخرب عايزين فلوس زي ما يكون انا شركه اتصالات وزي ما يكون انا راجل مثلا بيل جيتس معايا مشاريع اما اجي اقول له مثلا اعمل اقعد ادعي ربنا زي ما النبي دخل على الراجل في المسجد قال له قاعد ليه قال له ديون قال له خلاص اعلمك ما قالوش هتعلمني ايه انا عايز فك اخلص نفسي المسلم تقول له كده يقول لك اه دعاء طب متشكرين لك يا عم الشيخ ادي اخلاق المسلمين دلوقتي مجرد ما يعرف نمرة تليفون داعية بيتخيل ان الداعية ده بنك واتصالات و... وفي ايده كله حاجة تأشيرات الحكومة كلها هيشغله في ثانية اذا اعتذر له قال له ما عنديش مقدرة سألت لك ما فيش امكانيات ربنا يصلح حالك لا وبنتشتم كمان في التليفون انا بتكلم عن نفسي اتقي الله يا داعية الفضائيات انتوا مش حاسين بينا احنا هنتسجن احنا مش لاقيين ناكل ماذا أفعل أنا وحدي يعني أنت متخيل إيه متخيل الداعية ده إيه ولذلك تعالى النهاردة شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعا خلاص خلصت فده المنطلق الرباني اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعة احنا مش بتوع منطلقات دنيا يعني مش كل ما تشوف واحد بيتكلم عن لا إله إلا الله أو عن دعوة في مسجد لازم تتوسم فيه إنه مالت مليونير وهيدي لك فلوس وإنه ما حصلش وهشغلها في كل حتة وإنه إيده طايلة في كل مكان ما تتخيلش ده ودي مش وظيفة الداعية وظيفة الداعية أنه يقربك لله جل وعلا وظيفة الداعية لما يكون عندك هموم يذكرك أن النبي مر بهذه الهموم وظيفة الداعية لما تكون جعان يذكرك أن النبي كان جعانا ولو قادر يعمل حاجة يعمل لك مش قادر تقول له جزاك الله خيرا بمنتهى الأدب من غير ما تلقح عليه برسالة أو تبعت له بدون مناسبة وأنت ما تعرفوش please call me فدي قضية في منتهى الخطر يبقى ده المنطلق الرباني اللي اتحرك منه ذي القرنين ثم أيضا قوة المادة الراجل جاب أرجاء الدنيا طاف مستغل إيه؟ مستغل الوسائل المادية اللي معاه اتحرك بيها يبقى المادة والمعرفة ثم ماذا؟ الأخلاق ودي اللي سورة الكهف اتكلمت عنها لما ربنا قال لنا في قصة موسى والخضر أتيناه إيه لو فاكرين رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما يبقى في أرضية للعلم اسمها أرضية الرحمة لأن العلم بدون رحمة مدمر واسألوا ناجازاكي وهيروشيما في اليابان علم بس ما كانش فيه رحمة ملايين مملينة ماتوا في هذه الحرب يقول لك المسلمين دول وحشيين زي الولية المعتوهة دي اللي رفعوا عليها قضية في بلدها بريجيت باردو اللي بتتكلم عن كل شوية تطعن في الإسلام بتقول لك خير يذبحوا الخرفان دول ناس متوحشة طب ما تروحي تشوفي البوسنة وكوسوفو وفلسطين عشان تشوفي اللي بيذبحوا البشر وعجبني جدا انه الحمد لله يعني كان في هناك مسلمين في وعي رفعوا عليها قضية واتحكم عليها بالحبس ودفعت غرامة معمول عليها غرامة 15000 يورو ودي المرة الخامسة اللي بتطعن في الإسلام وتظهر كراهيتها للإسلام اللي بيقول لك ان الغرب لا ده الغرب لذيذ ودمه خفيف انتوا اللي معقدين وانتوا اللي متعصبين ثم يبقى علم مادة أخلاق والأخلاق غاية في الأهمية عشان كده لما راح في حتى إذا بلغ مغرب الشمس شوف وجه قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال لك إيه أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وهنشرح الكلام ده يبقى كانت الأخلاق تسيطر على منهج ذي القرنين في هذا الأمر دي قضية في منتهى الخطورة أن يمكن لك تكون محترم وعندك دين وعندك أخلاق تتقي الله أخلاقك تخليك ترحم الرعية أخلاقك تخليك ما تعذبش الرعية ما تسجنش الرعية ما تعتقلش الرعية دون أسباب اسمع منهم لا تصنع بينك وبين الرعية حاجزا وتعتمد على تقارير قد تكون غير موثقة وغير صحيحة وغير صادقة من أجل أن يشعرك من حولك أنك مستهدف أبدا انزل للناس وتعامل مع الناس عمر كان بينام تحت الشجرة وما عملش كده إلا أنه اطمن حتى في أمريكا حتى في إنجلترا حتى في ألمانيا المسؤولين إذا كان رئيس ولا رئيس وزراء بيمشي وسط ناس الشارع ممكن يمارس رياضة المشي معاه لما احنا تعالى هنا واحد في المحليات خارج بعربيته يعمل لك أزمة 40 عربية ليه يا عم في ايه مش عارف آه، واحد في, في لواء شرطة ماشي 50 عربية ورا. ليه عشان ايه انت متخيل الناس كلها قاعدة يعني مستنياك لما تخرج عشان عايزة تعمل معاك حاجة انت لو تقيم منهج الله حين مكنك في مكان بالقصة اللي احنا بنقولها دي انك عندك منطلق رباني ايماني كويس وانك بتستخدم الاسباب وتعامل الناس بالاخلاق انتهت الامور الناس هتحبك وهتتعامل معك بمنتهى الحب والرحمة وهتدعو لك بالبقاء وطول العمر مش هتدعو عليك ابدا فده اللي كان بيتحرك بيه ذو القرنين طيب تعالوا نشوف يا جماعة الخير ذو القرنين بدأ يتحرك في اول رحلة بالنسبة له حتى اذا بلغ مغرب الشمس لما نقول ان ذو القرنين او ان ذو القرنين بلغ مغرب الشمس هو مش مغرب الشمس مكان غروبها حقيقة لان الشمس لا تغرب من مكان واحد ولا تشرق من مكان واحد لذلك هتلاقي القرآن بيقول لك ايه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهما ما نحن بمسبوقين يبقى مسألة المشرق والمغرب باعتبار الناظر إليها يعني أنا ممكن أقول الشمس أشوفها من مكان بتغرب بشكل ما واحد واقف في مكان تاني بيشوفها بتغرب اللي واقف في بلكونة غير اللي بيشوفها على الأرض غير اللي بيشوفها من فوق البرج غير اللي بيشوفها من فوق الطيارة يبقى المغرب والمشرق يختلف باعتبار الناظر وأيضا باعتبار المطالع يعني ايه باعتبار المطالع الشمس بتطلع من مكان ما انا بشوفها من على كوبري الجلاء طالعه هنا واحد شافها في مش عارف في اندونيسيا طالعه من هنا نمره ثلاثة باعتبار فصول السنه وتغيراتها لدرجه ان انا وانا واقف في البحر بشوف الشمس نازله فين بتغرق في البحر نازله خلاص ولو واقف في صحراء هشوف الشمس نازله فين بتنزل في الصحراء فكلمة حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي ليس المغرب الحقيقي ولكن المغرب بالنسبة للناظر والطالع والوقت وده اللي خلى ذو القرنين لما كان واقف وشافها ومش هنستفيد تاني ونرجع زي ما كنا حكينا في شاطئ أزمير أو في خليج أزمير عند مصب نهر غديس التركي اللي هو كان بيخرج فيه الحمم أو ال- ال- ال- ال- المية بتتحمل بالتراب ها اللي هو بتاع البراكين فقال إيه وجدها تغرب في عين حمئة هي دي اللي احنا كان استدل بيها أهل العلم أبو الكلام أزاد الهندي زي ما قلنا على أنه المكان ده بالتحديد كان موجود في خليج أزمير على شاطئ ساحل بحر إيجا في تركيا الآن ثم جاء التساؤل تساؤل اللي بيطرح نفسه كتير على الناس أحيانا هل الخضر نبي ولا ولي ناس سألت هل ذو القرنين نبي ولا ولي رجل صالح عادي بشر ولا نبي طبعا اختلف العلماء في نبوة ذي القرنين على ثلاثة أوجه مش هقولهم بقى خلاص عشان الوقت خلص هنستكملهم إن شاء الله بإذن الله السبت بعد القادم بمشيئة الله لأني أنا في سفر إلى عمرة أسأل الله جل وعلا أن يجمعني معكم على خير ألقاكم السبت بعد المقبل لا تنسونا من صالح دعائكم جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته